حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فقد بقيت معنا بعض الأسئلة واعتذرنا في لقاءين متتابعين لضيق الوقت فنبدأ بهما بأمر الله ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام السؤال الأول رجل مات بالمملكة العربية السعودية وصلي عليه بالحرم وقام أهل القرية بالصلاة عليه بعد موته بأسبوع في يوم جمعة في كل مساجد القرية صلاة الغائب والسائل يسأل عن حكم ذلك وجوازه من عدمه يبقى السؤال ان رجل عليه رحمة الله نسأل الله أن يرحمه وسائر موتى المسلمين مات بالسعودية وصلي عليه هناك بالحرم وبعد أسبوع أهل القرية اجتمعوا على سبيل المجاملة لأهله أو الحزن على الميت عليه رحمة الله فقاموا بالصلاة عليه صلاة الغائب يبقى موضوع السؤال ها هنا هو حكم صلاة الغائب وهل يجوز أن يصلى على من صلي عليه وهذه المسألة اختلف العلماء فيها ويمكن أن نجمل هذا الاختلاف إلى ثلاثة أراء وإلا فإنه يجمل في خمسة لكن نعرض الحقيقة احنا بنتكلم عن الأراء اللي هي المعتبرة التي تشهد لها الأدلة هناك من يقول بجواز الصلاة على الغائب وممن ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة في رواية للإمام أحمد وكثير من الحنابلة ذهبوا إلى ذلك واستندوا إلى عدة أمور الأمر الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أربعة من الصحابة صلاة الغائب يعني أرجو أن أنا بقول هذا الكلام هذا غير صحيح لكن مش معنى أن أنا بذكر دليل أن أنا أخذ الدليل وأستمع إليه وأبني عليه الحكم لا يعني المسألة لا تتضح إلا في نهاية الكلام قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أربعة من الصحابة صلاة الغائب الأربعة هم يعني هو بيذكروا النجاشي رغم ان هو مش صحابي كما نعلم ذكروا النجاشي ثم قالوا معاوية بن معاوية ثم بعد ذلك قالوا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهي ثابتة في الصحيحين أن النجاشي عليه رحمة الله لما مات بالحبشة قال صلى الله عليه وسلم مات اليوم الرجل الصالح أصحمه أو مات أخوكم بغير أرضكم على اختلاف في الروايات وقد ورد ذلك من حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى وكبر عليه أربعة يبقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ثابتة في الصحيحين وأما ما قيل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية فهذا أورده البيهقي في دلائل النبوة وفي سننه وأورده من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك هكذا يقول والحديث لا يصح اتصال ان شاء الله ونتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو ايوه السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بقول لحضرتك دلوقتي انا ليا اخي اخويا يعني م- معايا يا فندم سامع حضرتك اتفضل ماشي يا فندم دلوقتي دوت عشان بقاله فترة ما بيصليش وكده
مم.
ويقضي على الصلاة وكده ودلوقتي ما بيجي يسمع قرآن او بيسمع مثلا نعم سامع حضرتك اتفضل اتفضل بيجي يسمع قرآن او يسمع الادان بيجيله زهايم بي- بي- بيقعد بيقعد يز- يعني بيتنرفز وبيزعق وممكن يكون يجي- يخش الحمام يقفل عليه الباب مم.
احنا احنا عايزين نع- عايزين حل ليه يعني عايزين نعرف هو إيه- ليه هو في ايه بالظبط يعني هو يعني بي- بي- بي- بيقعد يزعق وي- وي- وي- ويكسر الك- يكسر التسجيل لو نكون مثلا يكون شغالين قرآن مم.
معايا يا شيخ آه، سامع حضرتك سامع حضرتك حاضر احنا احنا كنا عايزين بس حل حل ليه نعمل معاه ايه يعني ن- ن- حاولنا نكلم الشيخ عمرو الليثي او نكلم مش عارفين نوصل لحد
طيب حاضر حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا معايا ثلاث أسئلة اتفضل أول سؤال فيه والد ابنه معاه وشغال معاه مم.
وفيه عيل من أولاده غايب بره فهو بيسأل على ال- اللي يجمعه يبقى للابن ده له فيه والسؤال الثاني والدتي أنا جدتي خالي مش ع- متمنع من خدمتها فبيقول لها لوالدتي أنا خالي اتنازل عن حقها ليه عشان يخدمها فوالدتي عاوزة معلش تتنازل.
بقى عيد عيد السؤال الثاني عليا بعد اذنك والدتك ايه والدتي انا وجدتي انا عيانه فلما عيانه خالي انا عاوز يخلي والدتي انا تتنازل عن حقها ليه هو عشان يكتبه باسم مراته مم.
فهو مش عاوز يخدمها لما ياخد حق البنات كله في في باطه يعني يعني والدتك ما بتخدمش والدتها يعني يعني والدتك ما لا ما بتخدمش بتخدمهاش فهي خايفه مستحرمه فبتقول انا لو اتنازلت عن حق حرام هي مم.
محتاجاه حقها ده محتاجاه مم.
حقها ده محتاجاه فهي مستحرمه ان هي وهو يخدمها وبتقول اتنازل عن حقه وخلاص واسال ربنا ان يردي له الجزاء.
مم.
السؤال الثالث آه، في ال- في اخ برضه والده جوزه واخواته فهو دلوقتي بيطرده من البيت فبيدي لابوه آه، حوالي 900 جنيه كده في الشهر وبيحوش حاجه عشان يبني آه، بيت وشقه وكده عشان يقعد فيها بدل ما يترمي الحاجه بتاعته في الشارع فبيقول مم.
لي ده حرام او آه، او حلال وبيديله بيديله 900 جنيه مقابل ايه مقابل ان هو زوجه بس هو واخواته مم.
فبيقول لي حرام لو احوش حاجه من ورا والدي عشان ابني لي بيت عشان اقعد فيه
حاضر ماشي يا اخي الكريم حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الو السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله انا بنتي وبركاته عمرها عمرها ست سنين بتقرا صف اول هون بالمانيا وعندهم هلا حفله دينيه للم- للمسيح مع بعض وهي لازم تغني بالحفله لازم يكونوا موجودين ما هالح... ماذا الحكم؟ وانا خاف من خليها ما تروح يعملوا لي مشكله معلش معلش الصوت مش واضح عيد السؤال عليا بعد اذنك والاخوه يعلوا الصوت بس
آه، بنتي عمرها ست سنين تق- آه، تدرس صف اول في المانيا امم وعندهم هلا حفله دينيه ولازم يكونوا الاولاد يغنوا لازم مم.
هي تغني معهم تنشد امم ما حكم ذلك؟
امم تنشد بموسيقى يعني وكده لا مش موسيقى ي- هيك يغنوا اغاني آه، ما بعرف للمسيح الهم امم ال- المدر...
والسؤال- المد... المدرسه دي تبع الاحباش والحاجات دي ولا مدرسه تانية لا يا شيخ هي مدرسه المانيه بنتي طيب حاضر هي بالصف الاول والسؤال الثاني مم.
يا شيخ هل البلسم اللي بعد الشامبو ياخذ حكم الشامبو يعني لازم نزيله كله ولا اذا خلينا اثاره معلش حاضر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الدليل الثاني عند القائلين بمشروعية صلاة الجنازة آه، بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة ملك الحبشة النجاشي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على معاوية ابن معاوية رضي الله عنه الذي مات والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما في حديث أنس الذي خرجه البيهقي في سننه وأورده في دلائل النبوة الخلاصة أن أنس بن مالك يقول أن الشمس طلعت آه، يعني لها شعاع ليس كأي يوم آخر ولها نور ليس كأي نور آخر فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مات اليوم معاوية بن معاوية وبالمدينة وقد بعث الله عز وجل سبعين ألف ملك وأمرهم أن يصلون عليه أن يصلوا عليه صلاة الإيه؟ الجنازة قال ففيما ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل قال كان يقرأ قل هو الله أحد في قيامه صلاته في جلوسه في طريقه إلى آخره آه، هذا الحديث الذي يرويه عن أنس هو آه، أبو محمد العلاء ابن يزيد والبخاري يقول العلاء بن يزيد الثقفي متروك حديثه منكر والإمام البيهقي الذي خرج هذا الحديث عنه قال يحدث عن أنس بمناكير يحدث عن أنس بمناكير وعجائب فالحديث لا يصح الحديث لا يصح الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام هل أطوي لك الأرض يا رسول الله فتصلي عليه قال نعم فطوى الأرض له فصلى عليه بالمدينة ثم رجع يبقى الحديث هنا ليس له ده على فرض صحته غير صحيح ليس فيه شاهد على صلاة الغائب وإنما المعنى أنه هو طوى الأرض وصلى عليه والحديث لا يصح بحال من الأحوال لأن اللي هو علاء ابن يزيد اللي هو أبو محمد الثقفي هذا رجل منكر الحديث كما قال البخاري وبين البيهقي طيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي زعموا أنه صلى على زيد بن حارثة وعلى جعفر بن أبي طالب هذا الأمر أيضا لا يصح وإن كان الذي حدث به هو الواقدي في المغازي الواقدي صاحب كتاب المغازي وكما تعلمون فالواقدي متروك من أهل العلم من قال ضعيف جدا ومن أهل العلم من قال متروك يعني لا يقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان العلماء أخذوا بقوله في الجانب التاريخي ما لم يأتي بأمور منكرة أو مكذوبة أو يعارض الثقات فيها الواقدي وهو يعرض لغزوة مؤتة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على زيد بن حارثة وأمرهم أن يستغفروا له ثم صلى على جعفر بن أبي طالب لما مات وأمرهم أن يستغفروا له وهذا أمر غير صحيح وعلى فرض صحة السند وصحة هذه الرواية فإن الصلاة ها هنا تكون بمعنى الدعاء وقد ورد في سنن النسائي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة جامعة ثم قال للصحابة ألا أخبركم عن جيشكم هذا اللي هو خرج يغزو الروم اللي هو جيش مؤتة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتل زيد بن حارثة وأخبر أن جعفر ولي الإمرة ثم قتل رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أبدا أن النبي صلى عليهم صلى الله عليه وسلم يبقى إذا هذه الأدلة لا يصلح منها ولا يسلم منها إلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ألا يدل ذلك على مشروعية صلاة الغائب نقول قال أهل العلم أن الصلاة على النجاشي كان لأنه كان مؤمنا ومات ببلاد الحبشة وكانت دار كفر ومات ولم يصلى عليه فيها حد صلى عليه في بلده فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأدلة الأخرى التي استند إليها أصحاب هذا المذهب والذين قالوا بجواز صلاة الغائب ومنها أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة سوداء كانت تقم المسجد يعني تنظف المسجد فسأل عنها فأخبر أنها ماتت قال هل أخبرتموني والحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وهو في صحيح البخاري فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبره هذا الدليل أيضا يدل على جواز الصلاة على القبر لمن لم يعلم بموت الميت وبعض العلماء قيد ذلك كابن عبد البر وغيره بأن تكون المدة بين الموت وبين علم الإنسان مدة يسيرة غير بعيدة ما هيش مدة كبيرة يعني فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها يبقى فين هنا صلاة الغائب القبر أمامه وفي رواية لابن عباس أن القبر كان رطبا يعني لسه القبر إيه مسنم وحديثا دفنت هذه المرأة وكان الدفن بالطوب اللبن فكأنه يخبر عن حاله ما ذال رطبا يعني لسه مدفونة بالأمس يبقى إذا هذه الأدلة محصورة في الخصوصية طب إيه وجه الخصوصية لأن بعض العلماء ينفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه مات اليوم العبد الصالح أصحمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أيمن مع حضرتك تفضل آه، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال هو آه، في كنت بعمل بنشر بحث على النت شفته عن ال- عن النمس عن الايه؟
فنشرت عن النمس ايوه ايوه حكم النمس في الإسلام يعني مم.
فنشرته في المنتديات ففي بعض ال- ما- نشرته وما كملتش البحث لآخر قراءة يعني مم.
ففي كانت آه، جملة مكتوبة لفتت انتباهي ليها بعض الأخوات يعني آه، إن القول لابن الأسير إن النمس آه، تعريفه هو لغة هو إزالة أي شعر من شعر الوجه مش الحاجب بس فإيه القول ده مدى صحته يعني حاضر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام مرحبا شيخ الله يحفظك كيف حالك شرم مبسوط الحمد لله الحمد مرحبا لله شيخ إيه، شيخ لو سمحت انا في عندي سؤال ب- بخصوص المال يعني إيه، في عندي انا شغله صارت معي جديد انا صاحب محل ببيع مواد بناء للناس يعني مم.
إيه، هلا في عندي ديون على الناس مبلغ خلينا مبلغ ما يعني مبلغ معين قدمته لناس زمان فرضا ما دفعوش قدمتها لمحامي وبرفع يعني قضايا على الناس وبحصلنا في الديون مثلا في عندنا احنا بعض الناس عليه ألف إيه، دينار خلينا نقول هيك مثلا ألف دينار هلا يا شيخ المحامي باخذ ألف دينار من ال- من المدينة من الزبون اللي قلنا عليه فلوس وباخذ منه مثلا 50 دينار اتعابه للمحامي مم.
نفسه وباخذ منه كم يعني تقريبا 10 دنانير اللي هن رسوم في المحكمه طوابع وكذا انا اللي باخذهن من المحامي 1000 دينار مم.
هلا المحامي هو بخلص مع الزبون بقول له انا بقسط لك اياها بالطريقه التاليه اعطيني اتعابي 100 دينار او كذا في علي اثم هل يعتبر ربا او حرام هذا الشيء؟
حاضر حاضر لانه انا اللي باخذهن هن حقي فقط ال 1000 دينار يعني فقط لا غير حاضر
طويلة بمد يعني ب... ب... ب... ب... بربح أكثر من الطبيعي باتفاق مسبق مع الناس حلال أم... يعني مثلا على الكاش هذه 50 دينار على تقسيط لمدة سنة بعملها 60 دينار مسبقا باتفاق وما بتزيدش عن 60 دينار حتى لو قسط الزلمة لسنتين هل هذا ربا وحرام ولا لا حاضر بإذن الله حاضر, حاضر.
بارك الله فيكم الله يعزك ويحفظك الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألو
أي السلام ألو، عليكم عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أنا عندي سؤال عن حضرتك الشيخ اتفضلي
آه، انا جوزي حلف عليا عن على حاجه معينه لو عملتها ابقى متحرمه عليه
مم.
آه، فانا نسيت وعملتها فيبقى الحل ايه دلوقتي؟
حاضر إيه تاني؟ متشكرة شكرا لله حاضر آه، بالنسبة لي ال- آه، الفريق الآخر من الفقهاء قالوا بعدم جواز صلاة الغائب على من مات وصلي عليه من المسلمين وهذا قول المالكية والأحناف وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقالوا بأنه لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من مات من المسلمين بغير أرضه وأن فعل النجاشي هذا كان على سبيل الخصوصية الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم بعد المسافة أخبره المولى وكأنه يشاهده أنه مات الآن وأن النجاشي لم يكن بأرضه من صلى عليه لأنه كان المسلم الوحيد في قومه ولم يصلى عليه وهذا هو السبب في الصلاة عليه واستندوا أيضا إلى أنه على طول الأزمان لم يحدث مطلقا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن صليت صلاة الغائب هذه بل إن الخلفاء الراشدين لما ماتوا رضي الله عنهم جميعا ما صلي عليهم بالأقطار صلاة الغائب ما جاش كده أن أبو بكر رضي الله عنه مات وكان أولى بهذا الأمر وعمر كتب للناس صلوا صلاة الغائب على أبي بكر والدنيا كلها تصلي صلاة الغائب لم يحدث هذا واستدلوا أيضا إلى ضعف الأحاديث التي ذكرتها ما عدا النجاشي اللي هو دعوة الخصوصية استدلوا بأن حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد إنما صلى على المسجد ولم يصلي صلاة الغائب واستدلوا أيضا بأن صلاة الجنازة لا تجوز إلا إذا كانت الجنازة حاضرة طب إحنا النهاردة بقى في البلد لو تخيلت إن إنسان مات لو الرجل اللي مات ده عليه رحمة الله مات في قريته الصلاة يقول لك في المسجد الكبير مثلا ينفع المساجد التانية تصلي صلاة الغائب تصلي عليه صلاة الغائب يقول لك ما ينفعش قال ليه يقول لك اسمها لازم الجنازة تكون موجودة طب سبحان الله ما هي الجنازة إذا كان يجوز إنك تصلي صلاة الغائب على الميت طب ما تصلي عليه إيه الفرق إنه يكون في السعودية أو يكون في سينا أو يكون في اسكندرية أو في القاهرة أو هنا فالنهاردة صلاة الجنازة فرض كفاية وقد أداه من حضر من المسلمين يبقى أنت واجبك تعمل إيه تدعو لكنك تجمع مساجد البلد كلها عشان تصلي صلاة الجنازة على الغائب وتجمع الناس في صلاة الجمعة طب أنا النهاردة لو الجنازة موجودة في البلد في مسجد ينفع باقي المساجد تصلي عليه صلاة الجنازة يقول لك لازم الجنازة تكون حاضرة وتكون موجودة في قلب المسجد عشان يصلى عليه يبقى إذا هذا أمر لا ينبغي أن يتوسع فيه فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لا صلوا صلاة الغائب على من مات من المسلمين مع كثرتهم وفضلهم ودول من الصحابة ولا صلي عليهم صلاة الغائب لما مات أحدهم هل علمنا أن نصلى عليه صلاة الغائب أبدا الأمر الثاني اللي أنبه إليه أن أصبح الصلاة الغائب ده حتى في موضع لا تجوز الصلاة فيه يعني أنا أذكر أن كان في عمليات حربية موجهة من الكيان الصهيوني ضد بعض الفلسطينيين ولما ماتوا زي الشيخ الدكتور الرنتيسي وزي الشيخ أحمد ياسين عليهما رحمة الله لما فجروا التفجيرات المعلومة وماتوا فيها صلي عليهم صلاة الغائب طب ده راجل مات في عملية عسكرية والعدو هو الذي قتله طب كيف يصلى عليه المفروض أصلا ان هو لا يغسل وإنما يدرج هكذا في ثيابه ولا يصلى عليه صلى عليه صلاة الغائب ازاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على شهداء أحد ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وإنما دفنهم هكذا بغير أن يغسلوا وبغير أن يصلى عليه ولما كان الاتباع يعني هو ده المنهج المنهج في الدعوة إلى الله يقوم على التوحيد والاتباع وعلى تزكية النفس طب الاتباع النهاردة هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع تكرر هذا الأمر حتى صار سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو فعل مع النجشي مرة واحدة لحكمة ذكرناها أنه مات وحيدا بدار الحبشة لم يكن هناك من يصلي عليه إلى غير ذلك والله سبحانه أعلى وأعلى ومن ثم نرى أن الميت ينتفع بغير ذلك إن شاء الله ينتفع بالدعاء ينتفع بالصدقة عنه ينتفع كما نقول بالأعمال البر التي ثبتت بالسنة لكن إن إحنا يصبح هذا الأمر وقد يكون فيه مجاملة يعني ممكن إنسان يموت ولا يصلى عليه وما يتبرى طب وده يتصلى عليه الناس تبتدي تتساءل أصل ده من عيلة كذا هو الحكم الفقهي هيتغير بالعيلة يعني ده لو فقير لا يصلى عليه لو رجل غني يصلى عليه الإسلام يسوي بين الناس كافة وأسأل الله أن يرحم موت المسلمين رحمة واسعة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يغفر ذنبهم وأن يكرم نزلهم وأسأله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا اللهم أمين السؤال التالي كان عن التأمين على الحياة التأمين على الحياة بيسمى تأمينا تكافليا كما ورد بالسؤال الراجل بيدفع 3000 جنيه في السنة وإن مات بيحصل ورثة على 100000 جنيه إن أصابه عجز بيحصل على 50000 جنيه ومندوب الشركة يزعم أن هذا تأمين تكافلي وفيه أنظمة الحقيقة متضاربة يعني هنا بيقول بعد سنة ممكن يسحب فلوسه وفي سؤال آخر كان يقول أن بعد 18 شهر يسحب الفلوس لو سحب الفلوس قبل 18 شهر يبتدي يتخصم منه أو توقع عليه غرامة أيا ما كان الأمر لا يجوز التأمين على الحياة أي شركة تأمين هدفها تحقيق الربح وإن الشركة دي زي الشركات المساهمة كده تجعل نشاطها هو التأمين هو المخاطر وتغطية هذه المخاطر عن طريق إن هي تحصل على حصص تأمينية من الناس حصص نقدية وتقوم بتغطية المخاطر وذلك بعد دراسات بتقوم بها ناس متخصصة فهذا كله هدفه الربح الشركة اللي هي زي شركة المساهمة اللي هي هدفها ان هي تجمع اقساط اكتر من اللي بتدفعه في المخاطر هذا هو التأمين التجاري تسميه انت زي ما تسميه دي مش مشكلتنا المشكلة هي بحقيقة المعاملة انت حضرتك النهاردة الهدف من هذا العمل هو ايه هو تحقيق الربح وتوزع العائد على المساهمين في الشركة ده هو التأمين التجاري امال التأمين التجاري ايه غير كده الامر الثاني بالنسبة لي التأمين على الحياة مش هقول لك بقى الاول المجامع الفقهية لا ده انا هقول لك الكنيسة الكاثوليكية منعت هذا التعامل مطلقا منعت التأمين على الحياة وكانت تمنع التأمين بشتى صوره حتى كانت سنة 1666 ميلادية اللي هو العام الذي وقع فيه حريق لندن يمكن احنا ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك في فقه البيوع وذكرنا التأمين وذكرنا محاولات الناس اللي حاولوا ان هم يلبسوا على الناس بالدين وان هم يبيحوا معاملات التأمين تحت صور شتى مرة تحت ضمان خطر الطريق مرة تحت عقد الكفالة مرة تحت الإجارة إلى غير ذلك مما ذكرناه في موضعه فليراجعه من شاء بالنسبة لي الكنيسة الكاثوليكية كانت تمنع التأمين على الحياة وظل ذلك إذا زمن قريب لحد زي ما نقول حريق 1666 بدأت الكنيسة لما حصل نصف مباني انجلترا اتحرقت 100 أبرشية اتحرقت بدأوا يجيزوا التأمين ضد الحريق فقط ثم بدأ الأمر يتطور لحد ما امتد للتأمين على صباع الرجل بالنسبة للاعب الكورة على ساق الراقصة على ايد الفنان على ايد الجراح لو ايده اترعشت يبقى له خلاص ما هو الراجل اكل عيشه بايده لازم تكون يعني ايده ليها اعصاب معينة وليها يعني دقة معينة لو اصابه مكروه فيها يبقى خلاص ما فقد الصلاحية التي تمكنه من مزاولة المهن الانسان الرسام لو ايده دي اصابها عطب او اصابها مكروه خلاص ما يعرفش يشتغل فبدأ التأمين على لاعب الكرة يأمن على رجله على صباع رجله الراقصة تأمن على ساقها الفنان يأمن على كذا حتى سمي هذا العصر بعصر التأمين والحقيقة ان التأمين المجامع الفقهية اجتمعت وأول اجتماع مبلغ علمي كان في مصر مجمع فقهي كان بمصر في الستينيات وصدرت الفتوى بتحريم التأمين لاشتماله على أربعة أسباب كل سبب يكفي بمفرده لتحريم التأمين وقبل ذلك الشيخ محمد بخيت المطيع عليه رحمة الله مفتي السلطنة المصرية الأسبق كان له رسالة تسمى السكرتاه السكرتاه اللي هو عقد التأمين التجاري كانت طبعت سنة 1907 على ما أذكر وإن لم أهم انتهى فيها أيضا إلى تحريمه عقود التأمين محرمة ليه لأربعة أسباب أولا لاشتمالها على الربا بنوعيه اشتمالها على ربا النسيئة وعلى ربا الفضل ثانيا اشتمالها على الغرر ثالثا اشتمالها على القمار ففيها أكل لمال الناس بالباطل بتشتمل على ربا الفضل لأن المال اللي بتدفعه لا يساوي المال الذي تأخذه ممكن تدفع أقل وتاخد أكثر وهكذا ممكن تدفع أكثر وتاخد أقل عفوا سؤال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو اتفضلي حضرتك أيوة شيخ أنا ليا سؤالين اتفضل.
هو احنا يجوز ان احنا ن- نستخدم الكهرباء بتاعة المدرسة احنا مدرسين نستخدم كهرباء المدرسة في ان احنا نغلي مية للشاي مم.
السؤال الثاني بالنسبة للتغذية بتاعة المدرسة اللي هو البسكوت مم.
آه ممكن احنا كمدرسين ناكل منه داخل المدرسة مم.
وناخد منه آه يعني لأولادنا مم.
لأن أنا تناقشت مع اللي هو المسؤول عن كده قلت له يعني هل هو صح ولا غلط قال لي إنه بيجي لهم كميات معينة و- وليها مدة صلاحية معينة مم.
آه، ممكن يعني تفسد منه مادة الصلاحية بتاعتها ثلاث أشهر ممكن تخلص والبسكوت بيبقى قاعد عنده كتير فمن الأفضل إن قال لي أحسن حاجة إن إحنا ناخدها أفضل ما تبوظ وهضطر أرميها مم.
لان هو بتجيله كميات معينه قلت له طب رجعها لهم قال لي لا ده هم ما بيصدقوا يتخلصوا منها ما بيرضاش ياخدوها مني تاني فبتبقى قاعده عندي ممكن تبوظ مني ومده صلاحيتها تنتهي وكده هتبقى يعني آه، باظت خلاص هتترمي ومش هقدر اديها للبنات ومده صلاحيتها منتهيه ولما وزع للبنات اكتر من باكو آه، اتح- اتعامل معاه تحقيق لان هو كده آه، خالف القوانين يعني مم.
فهل ايه ال- إيه الحل يعني يجوز لنا ناخد منه ونستفيد بيه احسن ما يبوظ ويرتني ولا ايه طب ولو هو ما يجوزش لو احنا كنا اكلنا نعمل ايه في اللي اخدناه حاضر وشكرا عليك السلام مع السلامة إن شاء الله. بالنسبة لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ازي حضرتك يا شيخ الله يحفظك الدكتور ايمن معايا مع حضرتك اتفضل
انا ليا سؤالين عند حضرتك يا فندم اتفضل
السؤال الاول آه، ما هو حكم ال- آه، القروض من ال- من البنوك سواء لعذر شديد قهري مثلا حكم القروض القروض من البنوك
اه مم.
والسؤال الثاني حضرتك انا كنت شغال في مؤسسه يعني خاصه وكده ومريت بظروف ان انا محتاج فلوس آه، قهريه يعني فاخذت من ال- من المؤسسه دي يعني او الهيئه اللي انا شغال فيها او الجهه اللي انا بشتغل فيها حضرتك جزء من المال من غير ما صاحبه يعني آه، ياخد باله منه مم.
على حين نيتي ان انا السداد بعد فتره يعني فلما قضيت هذه المصلحه بعد فتره من ال- انتهاء المصلحه دي وعدت الامور آه، دلوقتي نيتي آه، انا حسيت انه كده طالما ما كانش عالم و- باخذ للمال اكيد اقترفت ذنب عظيم ما يوازي السرقه فدلوقتي نيتي حضرتك ان انا استرجع المال ده ولكن آه، ال- النوايا اللي انا كنت آه، باعينها لسداد المال آه، فاخذت غير طريق مجراها لان انا كنت الاول بحتسب ان انا هفضل على ال- على العمل ده فتره وبعد كده يبقى في اي وقت من اثناء شغلي انا آه، احط المال ده يعني زي ما كان ولكن دلوقتي اتجهت مسار حياتي في ان انا بقيت في شغل تاني واصبح المال ده دين عليا وانا قضيت مصلحتي اللي هي كانت ضروره ملحه لي ان انا طيب أقضيها.
حضرتك حضرتك تعرف حساب الشركة دي او المؤسسة ديت
ال- ال- الفلوس اللي انا اخذتها حضرتك كانت آه، 14000 طيب تعرف تحطها في حسابهم
انا مش عارف يعني ازاي احطها في حسابهم اولا انا لا امتلك م- من المال آه، المبلغ ولكني بسعى ان انا اجيب قرض فاحط المبلغ ده ليهم بدل ما انا ممكن آه، طيب يتوصل انا إلى- انا ه- عشان ما اطولش على حضرتك هجاوبك ان شاء الله حاضر يعني انا ممكن اجيب قرض واسد ال- لا بأي- مش ممكن باي مش شكل او لا أقرض لا عن لا ما لا, لا حد.
مش ممكن ان شاء الله اي قرض لا انا هجاوب حضرتك ان شاء الله دلوقتي آه، بالنسبة ل- عفوا الأسئلة التي وردت إلينا آه، بالنسبة لي ال- التأمين التجاري قلنا أنه بيشتمل على ربا الفضل آه، ربا الفضل أنه هو بيدفع نفس المال الربوي ويأخذ أكثر منه ربا النسيئة المفروض يكون في تقابض في الأموال الربوية لكن هو بيدفع الأقساط وقد يأخذ مبلغ التأمين أو ما ياخدوش حسب بقى الإيه وقوع الخطر من عدمه في وقت آه، غير الذي دفع فيه فده يوقعنا في ربا النسيئة الأمر الثالث الغرر الغرر إن العقد احتمالي ما تعرفش إيه اللي هيحدث وإيه اللي مش هيحدث ما تعرفش الراجل هيموت ولا هيعيش ما تعرفش مبلغ التأمين هياخده ولا مش هياخده إلى غير ذلك الأمر ال- الرابع بالنسبة للقمار القمار تدفع أقل وتاخد أكتر ومش معروف مقدار ما سيدفع على وجه التحديد ولا مقدار ما سيأخذ والحقيقة يعني أن عقد التأمين هذا من العقود التي بحثت آه، بحثا كثيرا الحقيقة في الفترة الماضية ومن الكتب الماتعة النافعة فيه كتاب عقد التأمين للأستاذ الدكتور محمد بلتاجي عليه رحمة الله كان عميد آه، دار علوم جامعة القاهرة وأستاذ الشريعة آه، هذا الكتاب من الكتب النافعة الحقيقة من الكتب الطيبة فليراجعه من شاء فقد يعني تكلم في هذه المسألة وبحثها من كافة جوانبها وعرض لشبه المبيحين لعقد التأمين وقام بتفنيدها والرد عليها فأرجو إن شاء الله أن نتقي الله عز وجل ولا نتاجر بدين الله تحت ستار الشعارات مش كل ما اجي في مسألة اقول ده عقد تكافلي يعني ايه عقد تكافلي وايه الفرق بينه وبين العقد التجاري انت بتستغل ان ال- المجمع الفقهي الاسلامي قال ان يباح التأمين التكافلي ولا يباح التأمين التعاوني التأمين التكافلي مجموعة من الناس في جهة معينة زي جامعة من الجامعات زي مؤسسة من المؤسسات زي نقابة من النقابات ويعملوا مع بعض المشروع بغض النظر هياخد او مش هياخد على سبيل التبرع التأمين التكافلي هذا تبرعات وليس معاوضات يعني ايه مش معاوضات يعني ما بدفعش عشان اخد ممكن ادفع ممكن ما اخدش بس على سبيل التسامح بين افراد تربطهم صلة واحدة لكن مش الهدف في الاخر ان يتحقق ربح ويوزع على المؤسسين أو المساهمين في شركة التأمين ده غير موجود نهائيا فأرجو أن احنا نتقي الله فيما نقول وأرجو أن يكون ديننا أعز علينا من الدنيا وما فيها بالنسبة للسؤال الأخ اللي بيسأل ان ابن مع أبيه وابن بره الأسرة يعني فاللي بيعمل مع أبوه دوت هل له حق فيما يجمعه مع أبيه طبعا المسألة دي احنا تكلمنا فيها قبل كده أكتر من مرة مسألة ان الاب يكون موجود في اسرة حد يعمل معاه حد يكون بره يقوم يجي يديله حتة ارض يديله دور في شقة يميزه على اخوته فبقول دايما النصيحة التي اسديها ابنك شغال معاك اعمله رجل عامل معك اجنبي له اجر خليه زي اي واحد غريب ياخد اجره عساس ما يجيش بعد كده يستولي على التركة باسرها او ياخد حق اخواته او الميراث اللي هيطلع لاخواته ولا كصنا اللي مدمي انا اللي نميت المال انا اللي عملت يشتغل معاك يبقى له اجر لكن هيشتغل النهاردة تأكله وتشربه وتصرف عليه وعلى عياله لكن كنت باخد ايه لا ما ينفعش زيه زي اخواته واعتبر ان معاك انسان غريب بياخد اجر او يصطلح الناس على جعل معين يعطيه الاب لابنه لقاء عمله ويراعي برضه ان اللي قاعد مع ابوه ما هو بيصرف هو ومراته وعياله بيصرفوا من ابوه وبيجوزه ويصرف عليه واكله ويشربه الكلام ده كله لازم يوضع في عين الاعتبار لكن يبقى قاعد ياكل ويشرب وتحت بط ابوه ويلهف التركه كلها ويقول لك ما انا اللي كنت بجمع معاه وانت كنت بتجمع لنفسك فيعتبر عامل يعمل في هذا المال ويأخذ أجر لقاء ذلك والله أعلى وأعلم بالنسبة للسؤال الثاني ان جدته مريضة وأمه لا تقوم بخدمتها فخاله قال عشان مراته تخدمها تخدم أمه يعني أخته تتنازل عن التركة بحيث أنه ياخد نصيب أخته مقابل أنه هو هيخدم أمه طبعا الحقيقة السؤال بيحزن من أكثر من وجه الوجه الأول أن أم السائل لا تقوم بخدمة أمها طب ما كانتش تخدم أمها في كبارها وربما تكون على فراش الموت طب هتخدمها إمتى إن شاء الله بعد ما تموت يعني ما كانتش تخدمها وتنفعها وهي في حياتها وهي أصدر على أمها من زوجة أخيه لأن مرات الابن مش ملزمة تخدم حماتها هي تخدمها تفضلا لكن ما هيش ملزمة ولا تجبر على ذلك يبقى النهاردة مين أحق بخدمة الأم أم بنتها ولا مرات ابنها لا بنتها طبعا هي اللي تقوم على خدمتها وتقوم على حمايتها وتقوم على رعايتها ما ترميش الأم لمرات ابنها هي اللي تقوم على خدمتها فطبعا ده أول أمر يحزنني الأمر الثاني الخالي السائل طالما حضرتك عندك إمكانية وربنا هدي زوجتك إنها تخدم أمك طب ما تخليها تخدمها لوجه الله سبحانه وتعالى لعل ذلك يكون مغفرة لذنوبها ورفعا لدرجتها عند ربها سبحانه وتعالى يمكن الإنسان بتنزل به بلايا فيتوسل إلى الله بصالح عمله ده الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله شوف كل واحد دار على عمل صالح فعله يتوسل إلى ربه به طب ما يمكن مراتك تتوسل إلى الله بخدمتها لأمك فيفرج الله عنها هذا الكرب لكن النهاردة كل حاجة بقت عملية حسابية مصلحية نفعية يبقى يخدم أمه يبقى لازم يستولي على ميراث أخته مقابل ان مراته تخدم يحول ده لفلوس تترجم انت مش هتخدم امك طيب هاتي بقى التركة بتاعتك فطبعا هذا كله امر غير جائز لا يجوز ان البنت تمتنع عن خدمة امها سيب مرات اخوها تخدم ولا يجوز ان هو ياخد التركة بتاعة اخته مقابل خدمة مراته لامه طب افرض ان اختك ما عندهاش ورث وانه انتوا ناس فقراء هتسيب امك ترميها هتش يسأل فيها يعني انت بتخدمها دلوقتي بأجر بتاخد أجر مقابل خدمتك لأمك سبحان الله العظيم يعني الحقيقة سؤال أحزنني حزنا شديدا سؤال أحزنني وأدخل الهم على نفسي فأرجو من الأخ الكريم اللي هو الخال اللي عايز ياخد ورث أخته عشان مراته تخدم أمه أن يتقي الله في نفسه أولا يتقي الله في نفسه ثم في أمه ويكون عمله إن شاء الله خالص لوجه الله لا يبغي أجرا ولا مثوبة من أحد إن شاء الله بالنسبة للأخ اللي هو والده زوجه وإخوته ويعطي والده مبلغا شهريا فبيديله 900 جنيه وبيعين مبلغ تاني كده يدكنه على جنب على أساس ان هو يطلع يبني بره هذا لا تسريب عليه في ذلك ولا يلزم بأنه يدفع كل ماله إلى أبيه يعني إذ حتى إذا كان عليه دين الدين يبقى معروف دينه لوالده قد كذا يقوم يديله بهذا الدين ويسقط والدين موجود ينهيه ويخلصه إن كان بيعطيه بحسب العرف أو العادة أو ما شابه ذلك فلا يلزم بأن يعطي ماله كله لأبيه مش ملزم أنه يدي كل الفلوس اللي معاه لوالده ولا بأس أن هو يعين جزء من المال يخليه عشان خاطر يبني ويطلع بيه بره مفيش مشكلة إن شاء الله في ذلك بالنسبة للأخت السائلة التي تسأل اللي بنتها عمرها ست سنين ومولودة في ألمانيا في مدرسة هناك هو الحقيقة أنا كنت بسأل الأخت السائلة الكريمة لأن أكتر من سؤال كان جه في حلقات سابقة إن الأحباش بيقيموا مدارس هناك وده أمر شديد الخطورة الطائفة هذه اللي هي جامعة بين التشيع وبين التصوف المغالي وبين الفجور والفسق والعياذ بالله والانحلال الخلقي وده أمر الحقيقة يعني أمر معلوم هذه الفرقة وفرقة من الفرق العجيبة ولها تواجد غريب واهتمام بإنشاء المدارس عشان تستطيع تغير الأجيال من خلال السيطرة على عقولهم والحقيقة احنا بنعجب لما نجد ان أصحاب المنهج القويم يمكن بيقصروا في موضوع إنشاء المدارس ودور التربية في حينك تجد ان أصحاب المناهج الهدامة دايما يهتموا بإنشاء الأكاديميات بإنشاء المعاهد بإنشاء المدارس يحاولوا يسيطروا عليها ويحاولوا يؤثروا في فكر الجيل من خلال هذه المدارس والسيطرة عليه فلذلك الحقيقة أكثر من سؤال وأنا أتتبع هذه الفرقة وهذه الطائفة أجد أن لها تواجد وبالذات في أوروبا تنشئ مدارس وتاخد ولاد المسلمين تربيهم عندها في هذه المدارس لتفسد البقية الباقية من أخلاقهم وقيمهم فالأخت الكريمة السائلة بتكون لبنتها عندها ست سنوات وبيعملوا حفلة ولابد ان هي تنشد وهي في الصف الاول الابتدائي فنقول ان اذا كان الانشاد اللي هو انشاد الاطفال بدون موسيقى ويعني مجرد اللي هو اللهو المباح في هذه السن اللي هي سن الطفولة فلا تثريب في ذلك ما لم توجد مخالفة شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته عند أم المؤمنين عائشة وجاريتان تغنيان بغناء بعاث اليوم اللي كان بين الأوس والخزرج فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهم أن ينهرهما فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيدا يعني ده ما كان شيء بصفة دايمة كان في مناسبة معينة وغير مصحوب بموسيقى وكلام ليس فيه فحش ليس فيه تخنس وده الأطفال في أولى ابتدائي فإن كان الأمر كما تقول السائلة وخلى من المحرمات زي الموسيقى ومشابه ذلك فلا بأس والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للبلسم الذي يوضع على الشعر بعد الشامبو بتقول هل هو لازم ياخد حكم الشامبو فيزال أم إن هو لا يأخذ هذا الحكم احنا بنقول إذا كان الإنسان بيغتسل غسل لرفع الحدث الأكبر زي انقطاع دم الحيض أو النفاس من المرأة وأرادت أن تغتسل فلا يجوز أن هي تترك هذه الأشياء على بدنه يعني بمعنى ما تجيش تحط الحاجات دي كلها وتسيبها على شعرها وتنشف بدنها وتقول أنا اغتسلت إما أن هي تغتسل بالماء ثم بعد ذلك تضع الشامبو اللي هي عايزاه خلاص هي اغتسلت الاغتسال تم وإما إن بدأت به يبقى تزيل الأثر تزيل الأثر بتاعه بالكلية تزيل هذا الأثر بالكلية بالنسبة للكريمات وما شابه ذلك اللي هي بتكون بعد الاغتسال مفيش فيها أي مشكلة الجسم بيمتصها ولا تمثل عائق يحول دون شيء بالنسبة لهي وضعت هذا البلسم على رأسها وما كانش فيه سبب موجب للغسل كده برضو لا تلزم بإزالته لأن المسح ليس على الشعر وإنما المسح على الرأس لقول الله سبحانه وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم لم يقل بشعوركم وإنما قال برؤوسكم المسح على الرأس يبقى المسح على الرأس يكفي حتى لو كان الإنسان حاطط طبقة عازلة طبقة زي الكريم طبقة زي البلسم اللي بيوضع بعد الشامبو وما شابه ذلك فلا يؤدي ذلك إلى فساد مسح الرأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالخطمي وده نوع زي السمغ العربي كده بيخرج من الأشجار وفي رواية عند أبي داود بالعسل ورغم وكان في حجة الوداع ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصلي طوال حجة الوداع على الرغم من وجود طبقة سميكة هذه الطبقة تشكل حائلا يمنع دون وصول الماء إلى الرأس وعلى الرغم من ذلك فالوضوء صحيح لأن فرض الرأس المسح وليس مسح الشعر بل مسح الرأس وامسحوا برؤوسكم يعني مجرد أنك تمسح الرأس حتى لو كان الإنسان أصلع في الشعر في رأسه برضه يمسح ما يجيش مثلا شعرتين في الجنب يمسح عليهم لا يمسح رأسه بأسرها أو بأكملها المرأة لو لها ضوافر مش ملزمة أن هي تتتبع ضفائرها وتمسح الضوافر كلها لأن المسح على الرأس وليس على الشعر فمن ثم لو المرأة بتتوضأ وفي أثر للبلسم على رأسها فليس هناك أي إشكال الإشكال بيكون في حالة رفع الحدث الأكبر فقط كما بينا والله أعلى وأعلم الأخت الكريمة اللي بتتكلم عن البحث عن النمص وبتقول إنها قرأت جملة موجودة إن النمص إزالة أي شعر من شعر الوجه بالنسبة لهذه المسألة نعلم أن العلماء لهم ثلاثة مذاهب في النمص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه لو سمحت أنا والدي أه توفى أه وهو كان سايب مبلغ من المال فإحنا أختين ووالدتي فهل إخواته ليهم يعني نصيب من المبلغ ده؟
إخواته مين حضرتك إخواته؟
هو عنده يعني هم إخواته الصبيان برضه ماتوا إخواته بقى البنات ثلاثة أربعة
كم كم أخت؟
أربعة أربع أخوات شقيقات آه.
ولا الأب؟
لا لا إخواته إخواته يعني شقيقات آه طيب حضرتك بس هو حضرتك المبلغ ده كان هو آه، ليه محل كان والده كاتبه له وهو قال له ان الم... آه، والده يعني قال له ان المحل ده ليك ما تديش طيب.
حد منه بعد إذن حضرتك اللي, اللي, اللي والده قاله ده ماليش دعوة بيه اه أي مليم والدك الله يرحمه سابه تركه
اه أي مليم سابه طالما ما عليهوش دين لحد إن كان عليه دين بتسدده الديون ومن الدين المهر بتاع والدتك تمام مؤخر الصداق اللي مكتوب في الأسيم بعد كده كل الفلوس اللي سابها بتاخدي انت واختك التلتين يعني حضرتك ليك تلت واختك ليها تلت ايوه والدتك بتاخد التمن تمام اه التمن ده يعني 3 من 24 التلتين دول يعني 16 من 24 اما تجمعي 16 و3 يبقوا كام 19 على 24 تمام ايوه هيفضل من التركة 5 على 24 دول هيتوزعهم على عماتك الأربعة كل واحدة هتاخد واحد وربع من التركة
طب واخواته الصبيان ما لهمش كده انت حضرتك ما قلتش ان ليك اخوات صبيان لا اخواته هو أم أخوات- عمان يعني عايشين ولا ميتين لا ميتين هيورثوا هم بس في ميتين ولادهم بقى ما انا بقول لحضرتك اهو يبقى انا انا فهمت المسألة ان هم ماتوا هم ليهم هم ولاد بس بس في ولادهم ليهم ولاد ولاد صبيان عمامي.
طب خلي بال حضرتك معايا بس ليهم ولاد صبيان مش كده اه في صبيان وفي بنات جميل جميل بنات ما لهمش ورث اصلا العمة عمتك الاربع عمات دول بيعصبوا معاكم ويبقوا عصبة مع الغير اللي هي العمات مع البنات اخت الميت مع بنته بتبقى عصبة وبتحجب ولاد اخوه يعني عمتك دلوقتي او الاربع عمات زي العم بالظبط يحجبهم ولاد ال- الاخ معايا حضرتك ايوه ايوه يبقى حضرتك ليك تلت واختك ليها تلت ايوه والدتك ليها التمن بقية التركة هيبقى خمسة على أربعة وعشرين اللي هياخدهم عماتك الأربعة كل واحدة تاخد واحد وربع تمام ايوه بإذن الله سبحانه طيب وتعالى حضرتك معلش سؤال تاني آه، هو كان آه، جا يعني سنتين مريض وما صامش رمضان تمام آه، ده يطلع ازاي حضرتك المرض كان عنده إيه
كان جايله جلطة في المخ وما كانش يعني كان في غيبوبة يعني عدم آه.
وعيه لا ليس ليس عليه شيء طالما ان المرض فضل متصل بالموت الانسان ما عليهوش شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها حبيته والصلاة تطعمه برضه ما كانش يعني بيركز فيها وكان في منها بيفوت معلش منه.
دي دي ربنا يعفو عنه ربنا رحيم بالعباد يعفو عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها حضرتك حبيته تطعمه عنه هتطلعه كيلو الا ربع رز عن كل يوم في رمضان يعني تطلعي كيلو الا ربع عن كل يوم
اه عن ال 60 يوم دول يعني باذن الله ربنا يرحمه رحمه واسعه وسائر موتى المسلمين امين يا رب شكرا قوي شكرا لله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، بالنسبة للنمص النمص عندنا ثلاث مذاهب لأهل العلم فيه مذهب واسع جدا ومذهب ضيق جدا ومذهب وسط بين المذهبين المذهب الواسع اللي بيقول ان النمص هو إزالة شعر البدن عدا ال- الإبط والعانة يعني إزالة الشعر من أي جزء من الجسد يعد نمص ما عدا الموضوعين دول اللي هو الإبطين والعين ما عدا ذلك يبقى نمص يبقى المرأة لو لها شعر في إيديها في رجليها ما تشيلهمش آه، المذهب الثاني ده المذهب اللي هو أوسع المذاهب في دائرة النمص المذهب ال- الثاني اللي هو المذهب الضيق قال أن النمص إذا إزالة شعر الحاجبين فقط يبقى المرأة تبعد عن الحاجبين ولو طلع لها شعر بقى العنفقة اللي هي تحت الشفة هذه آه، طلع لها شعر في الوجنتين في ايديها في رجليها في اي مكان تزيله ولا تتريب عليه المذهب الثالث والاخير اللي هو توسط بين المذهبين قال ان النمص هو ازالة شعر الوجه ازالة الشعر من الوجه يبقى المرأة لو طلع لها آه، شارب يعني شعر خفيف كده طبعا ما لم يكن شارب كالرجال تتأذى به أو لحية أو ما شابه ذلك فلا آه، تقم بنزعه آه، لو لها شعر في الخد كده خفيف ما تشيلوش إلى غير ذلك يبقى دي ثلاث مذاهب في النمص فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن النامصة والمتنمصة المرأة اللي بتشيل الشعر والمرأة التي ينزع لها هذا الشعر العلماء اختلفوا فيما بينهم في تفسير النمص المحرم على هذه الأراء هل هو إزالة شعر الحاجبين فقط أم إزالة شعر الوجه أم إزالة شعر البدن عدا السوءة والإبطين وده خلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة فالأخت السائلة اللي بتسأل إن هي عملت البحث فبتقول إن هي البحث عندها على إن هي إزالة شعر الحاجبين فهي بتاخد بأضيق مذهب ففوجئت بكلام ابن الأثير عليه رحمة الله كما تذكر وأنه يعرف ال- النمص بأنه إزالة شعر الوجه ما هذا مذهب ومذهب فقهي معتبر والله سبحانه أعلى وأعلى فعندنا ثلاث مذاهب في هذه المسألة اللي كانت الأخت طلبت البيان معنى هذه الجملة الأخ الكريم اللي بيسأل إن له ديون على الناس وهو صاحب محل مواد بناء وبيدين الناس والناس بتتأخر ولشدة الأسف ان المعاملات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وإلى الله المشتكى يعني الحقيقة جانب المعاملات هذا أصبح من أسوأ ما يحدث بين المسلمين وبعضهم البعض إلا من رحم الله فنتيجة أنه يعامل الناس له ديون عند الناس لا تسدد الناس ديونها فيضطره الأمر إلى إقامة دعوة قضائية طب حضرتك النهاردة الأخ بيقول أنا ليا ألف دينار المحامي بيروح يرفع بيرفع القضية طب ما هو راجل له أتعاب الأتعاب هيحملها على الدائن يوم الألف دول يبقوا 900 ولا هيحملها على مين فالنهاردة الراجل المحامي بياخد هذه السندات الديون يروح يقاضي الرجل الآخر بعد الأمر بينتهي بيقولوا أنا ليا 50 دينار أتعاب و10 دينار صرفتهم آه، رسوم ودمغات ومصروفات وانتقالات إلى آخره فبياخد منه هذه الأموال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن حضرتك بس عايزه أسألك آه، آه، إحنا كان عندنا حتة أرض شارينا من حوالي تسع سنين وكنا ناويين نخليها لأولادنا وبعدين من سنة كده آه، إحنا كنا بن- بنبني فيها بس دور دور كده يعني فمن سنة كده إحنا حاولنا إن إحنا إيه آه، نقول آه، إن إحنا هنأجرها يعني ولسه ما أجرناهاش وما أجرناش فيها حاجة ولسه ما وضبناش يعني بس هل يبقى علينا زكاة من إمتى ليها؟
انت حضرتك شارينها تبيعوها ولا بتبنوها وتقعدوا فيها لا احنا كنا مخلينها لاولادنا مفيش فيها بس مشكلة.
دلوقتي قلنا نأجرها لحد لما اولادنا يبقوا يكبروا حضرتك البيت اللي الانسان بيأجره مفيش فيه زكاة مفيش فيه زكاة عروض تجارة الا اذا كان شاريه عشان يبيعه فحضرتك كده اشتريتوا الارض بنية انكم تبنيوها مفيش عليكم زكاة بدل ما تسكنوا فيها تأجروا الشقق وتاخدوا فلوسها مفيش عليكم زكاة إلا إن الإيجار بيجي يدخل في الذمة المالية بتاعتكم حال عليه الحول وبلغ النصاب بيطلع في الزكاة في ضمن ملكه لكن هو ك... كأرض لا ولا كبيت لا, لا لا لا لا كأرض ليس على الرجل آه، في داره ولا في فرسه صدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم طب بعد اذن حضرتك سؤال تاني برضو آه، بالنسبة لزيت الحية هل اللي ممكن يدين بيه الشعر زيت ولا حرام؟
الحية لا يجوز استعماله لأن الحية نجسة حضرتك الحية اللي هي التعبان اه حضرتك ده يجوز يؤكل بيزكى البهايم كلها محرمة إلا ما زكيت الزكاة الشرعية مش كده يعني لو في خروف مات لوحده ينفع أكله لا ما ينفعش لازم أذبحه وزكيه الزكاة الشرعية طب الحية النهاردة إذا ما ماتت نجسة ولا طاهرة نجسة مش كده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم منهم الحية يبقى دل ذلك ان هي من الفواسق انها نجسة لا تزكى فبالتالي كيف اخذ منها شيئا واعمل منه اقول زيت الحية و- او دهن الحية وادهن بيه اللي عنده روماتيزم يدهن اللي شعره عايز يفرده يدهن طبعا ده نجس لا يجوز ان هو يستخدم مطلقا ونبين ان شاء الله هذه المسألة لانها مما عمت به البلوى يعني.
جزاك الله خير الله يحفظك الله يحفظك إيه بالنسبة للأخ الكريم اللي هو ال- الرجل اللي هو صاحب محل البناء بيلجأ للمحامي المحامي بيروح يجيب له فلوسه راس ماله بغير زيادة أو نقصان اللي هو موجود في ال- ال- في الدين اللي هو الدين بتاع الرب طب الراجل هياخد أتعابه منين بياخد أتعابه من المدين اللي اضطروا ان هو يلجأ إلى القضاء اضطروا ان هو يلجأ إلى القضاء وفي مسألة أود أنبه إليها النهاردة أنا أعلم من نفسي ما عنديش قدرة إن أنا أرد للراجل ده فلوسه لا أروح أجيب منه بضاعة ولا أروح أخد منه فلوس وإلا أكون آثما من أخذ أموال الناس وهو يبغي أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يبغي إتلافها أتلفه الله أنت راح تاخد من الناس ليه البضاعة م- معكش تجيبها ما تجيبهاش اصبر على نفسك يعني الناس زمان كان يقول لك صبر على نفسي ولا مش عارف صبر الجزار علي ما جيبش يا أخي ما تعملش لكن أروح أشتري واشتري بالأجل والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدين وترك الصلاة في أول الأمر على من مات وكان عليه دين ليه؟ عشان يبين لك خطورة الدين وبين أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين يبقى سبحان الله فالنهاردة الرجل يروح يجيب محامي عشان يدفع له ينقص من ماله كمان ياخد ماله ناقص بعد الأجل شفاء ان المال قيمته بتنخفض كل سنة فلا تثريب عليه في ذلك وبياخد راس ماله لا تظلمون ولا تظلمون لكم رؤوس أموالكم انت بتاخدش غير راس مالك الدين اللي عليه ما زودش عليه حاجة أما مصروفات التقاضي فيلزم هو بها يلزم بها لأنه هو الذي اضطرك إلى سلوك هذا السبيل يبقى المحامي ياخد منه المبلغ اللي هو تعرف عليه الناس أو جرى به العرف أو يعني اللي هو ليس فيه شطط وليس فيه غلو لا يغالي في أتعابه ولا نبخسه حقه وإنما يأخذ يعني ما جرت به العادة فياخد أتعابه مفيش مشكلة في دي أبدا المصروفات اللي الدفع تاخدها أيوة ياخدها وليس هذا من الربا ليس هذا من الربا في شيء والله سبحانه أعلى وأعلم بل عندنا ها هنا في الفقه أمر هام ينبغي أن ننبه إليه احنا عندنا في مجال ال- القانون المحكمة اللي الإنسان بيروح فيها هي محكمة المدعى عليه ده الأصل انك عايز تشتكي إنسان بتروح في محل إقامته يعني أنت بتعامل مع راجل تعامل معك في بضاعة من صعيد مصر آه، من الإسكندرية آه، من الغربية من الشرقية من أم المنوفية أنت تروح له إلى مقره ومحل إقامته تشكو في المحكمة التي يقيم به تتكبد أنت المشقة والعناء والنفقة لتصل إلى حق أما في الفقه الإسلامي فعندنا قاعدة الحق محمول لا مطلوب الحق محمول لا مطلوب الحق محمول يحمله المدين ليؤديه إلى الدائن لتبرأ ذمته لأنه يعلم أن هذا الدين يحبسه عن دخول الجنة الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين كما في صح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال بذا أخبرني جبريل عليه السلام فلا تسريب على الأخ السائل فيما يأخذه المحامي من نفقات ليصل به إلى حقه الذي لا يأخذ سواه الأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل إن زوجها قال لها لو فعلت كذا تكوني محرمة علي وهي بتسأل إيه العمل الحقيقة تكلمت قبل ذلك في هذه المسألة وأذكر طبعا يمكن الإنسان أول مرة يسمع الأخت الكريمة ما تعلمش الحكم في المسألة لم تسمع قبل ذلك نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد مسائل الطلاق مسائل الظهار مسائل التحريم لا يسأل فيها إلا الرجل الرجل هو الذي يسأل ولا يجوز للمرأة أن تسأل في مثل هذه المسائل الأمر الثاني بالنسبة لمسألة قول الرجل لامرأته أنت محرمة عليه فيها ثلاثة عشر قولا لأهل العلم منهم من حرمها عليه تحريم عين يعني تتحرم عليه لو تزوجت بعشرين رجلا الرجل تلو الرجل يموت عنها أو يطلقها تنقضي العدة فتتزوج بغيره لا تحل له يبقى ده تحريم الايه العين انها تحرم عليه ابد الابدين ومنهم من جعله ظهار ومنهم من جعله طلاقا مكملا للثلاث ومنهم من جعله طلاقا بائنا بينونة كبرى ومنهم من قال بل بينونة صغرى منهم من جعله طلقتين منهم من جعله طلقة متاهة فقهية بكلمة نتلفظ بها ولا نلقي لها بالا فلما أمسك عليك لسانك أخي الكريم يعني أمسك عليك لسانك الذي أوردك مورد التهلكة وفي الآخر الأخت هي اللي محتارة وهي اللي عمالة تسأل والرجل ربما لا يلقي بالا لذلك فيجب على الأخ ولا يجوز للأخت الكريمة السائلة أن تذهب هي يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة يسأل أهل العلم في هذه النازلة لأنها ليست فتية وإنما هي أقضية ليست فتية وإنما هي أقضية وعندهم يعملون بمذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيفتونه وفق ما يتراءى لهم ووفق ما يتناسب مع حالته لكن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة والمرأة لا تذهب وإنما الزوج هو الذي يذهب السؤال التالي الأخت اللي بتسأل هل يجوز في المدرسة ان هم يستخدموا الكهرباء من أجل إعداد الشاي فنقول بالنسبة لهذه المسألة إذا سمحت إدارة المسألة بذلك فلا تثريب عليهم في هذه المسألة والحقيقة أنا كنت أود أن أنا أتم السؤال المتعلق بالبسكوت سؤال مهم جدا ولكن لشدة الأسف انتهى الوقت المخصص لنا فبأمر الله عز وجل يكون على رأس الأسئلة التي نبدأ بها بأمر الله سبحانه وفي الثانية المتبقية لأختم أقول للأخ اللي أخذ المال من الشركة لا يعالج الخطأ بالخطأ هو النهاردة خد مال مؤتمن عليه بغير حقه ما يروحش بقى يضيف إلى ذلك ذنبا آخر وهو ذنب الربا لكن يعقد العزم على أنه متى أتاه هذا المال قام بسداده من فوره إلى الجهة التي أخذ منها المال ولا يستهين بالربا فإن الربا أشد وأعظم ذنبا وجرما مما فعله ونكتفي بهذا القدر بأمر الله سبحانه ونتم هذه الأسئلة بمشيئة الله سبحانه في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى في الدين أمان